بسم الله الرحمن الرحيم يطيب لإخوانكم في تسجيلات موقع الشيخ مسعد أنور بالاشتراك مع موقعي الطريق إلى الله وموقع شباب إسلامي أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز الساحرة المستديرة تعليقا على مباراة مصر والجزائر لتأهيل لكأس العالم 2010 والآن مع المحاضرة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه أما بعد فمن أعظم الدروس المستفادة من عبادة الحج والعمرة درس وحدة المسلمين إن الناظر منا على الحجيج وهم يطوفون بالبيت أو يسعون بين الصفا والمروة أو يقفون على عرفة أو يفيضون منها إلى مزدلفة إن الناظر منا على الحجيج وهم بثياب واحدة وهتافهم واحد ويستقبلون قبلة واحدة ويرجون رحمة رب واحد ويتأسون برجل واحد صلى الله عليه وسلم إن الناظر منا إلى هذه الأحوال والأفعال ليستيقن أننا أمة واحدة ذات رسالة خالدة الله جل جلاله امتن على المسلمين بأن جمع شتات قلوبهم فقال عز من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وامتن رب العالمين على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو وحده جل جلاله الذي جمع شتات قلوب المسلمين فقال عز من قائل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إذا من منن الله عز وجل على المسلمين أن جعلهم أمة واحدة جمع حبات القلوب ووحد شتات الأفئدة وجعلنا على قلب رجل واحد أو هكذا ينبغي أن نكون المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى المسلمون كالبنيان المرصوص كالجدار المبني كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يعني أنت تقويني وأنا أقويك يشد بعضه بعضا لو بنينا الجدار بأن جعلنا اللبنات على بعضها وفقط دون أن نجعل بين كل لبنة ولبنة ملاط يعني مونة هل هذا الجدار يقوى على الصمود أمام أول هبة ريح لا يسقط واحد رص حجارة على بعض من غير مونة من غير أسمنت طع أصغر طفل يهدمها المفترض أن يكون بيننا حب وألفة تجمع حبات القلوب وتجعلها كالبنيان المرصوص كل لبنة فيه تتقوى باللبنة الأخرى كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا مع الأسف أعداء الإسلام منذ القدم يعملون على تفتيت وحدة المسلمين ونجحوا نجاحا باهرا نجحوا أيما نجاح أول من عمل على تفتيت وحدة المسلمين من إبليس اللعين روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وجنوده فيأتونه فيقول ماذا صنعتم فيقول واحد منهم ما زلت بفلان حتى سرق فيقول له الشيطان ليس أنت يوشك أن يتوب فيقول آخر ما زلت بفلان حتى زنى فيقول الشيطان ليس أنت يوشك أن يتوب إلى أن يقول قائل منهم ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول له إبليس نعم أنت أنت أنت ويضع على رأسه تاجا الشيطان يعمل على تفتيت وحدة المسلمين وأصغر وحدة اجتماعية هي الأسرة فلما يفرق الشيطان بين الرجل وزوجته ينتج عن هذا ضياع الأولاد وتشريد الأطفال وهؤلاء الأولاد والأطفال الذين نشأوا بعيدا عن حضن الأب وبعيدا عن حضن الأم هم المخزون الاستراتيجي للشيطان إلا إذا تغمدهم ربنا الرحمن برحمته فوجدوا صدورا حانية تكفلت بهم مش كده نا في الغالب ولد نشأ بعيد عن الأب والأم في الغالب هو لقمة سائغة في فم الشيطان إذا أول من عمل على تفتيت وحدة المسلمين هو إبليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في بلاد العرب ولكن في التحريش بين المصلين قد تجد ناس في الحرم في الحرم وقد تجد بغضة ده يزق ده يقول لك فلان ده متكبر علينا على ايه ده احنا كنا بنعمل لكم وبنديلكم ده احنا خيرنا عليكم مش كده بغضب احيانا في المساجد لسه امام المسجد بيقول لي بصلي والصف شوية كده وشوية ورايا لا دول عايزين يضموا على دول ولا دول عايزين يضموا على دول ليه كده الله الصف خلاص موجود خلف الإمام بدأ من جهة اليمين الشمال من خلف الإمام أهو المهم الناس بدأوه خلاص اللي يجي يلتحم لماذا هذه الفرقة أمر عجب هذا من صنع الشيطان إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلاد العرب ولكن في التحريش بين المصلين ثانيا عمل كل طاغية على تفتيت وحدة المسلمين وكان على رأسهم فرعون اسمع القرآن قال ربنا الرحمن إن فرعون علا في الأرض وعشان يفضل عالي لازم يفرق الناس إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يعني فرق يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم و ها؟ يستحيي نساءهم فرعون فرعون ثم صار على درب فرعون اليهود ده اليهود هم اللي اخترعوا مبدأ فرق تشد من الذي فرق بين العرب بين أجدادكم يا عرب الأوس والخزرج من اليهود دماء صارت كالبحار في المدينة المنورة قبل هجرة النبي إليها صلى الله عليه وسلم هذه الدماء من الذي سيلها اليهود يؤلبون الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس وقتال بين العرب حتى لما أسلمت الأوس والخزرج وتآلفت القلوب مر شيخ يهودي شيخ يهودي يعني رجل شيخه سنه شيخ يهودي رجل كبير في السن اسمه شاس بن قيس فقال لئن اجتمع بنو قيلة في المدينة فلن يبقى لنا مقام فيها ثم دفع شابا من شباب اليهود وقال اجلس بينهم وذكرهم بيوم بعاث يوم بعاث ده كانت في معركة كبيرة جدا بين الأوس والخزرج قتل فيها مئات فجلس اليهود المجرم يذكرهم بالثارات وبالدماء حتى تلاح الفريقان وكادا أن يقتتلان مسلمين صحابة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء يجري ونزع الفتيل فتيل الأزمة وهدأ الحيين وقال الله الله في المسلمين الله الله في المسلمين أيحدث هذا وأنا بين أظهركم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم لكن اليهود من الذي هدم الخلافة الإسلامية اليهود لما ذهبوا إلى السلطان عبد الحميد وقالوا نريد منك أن تعطينا قطعة في أرض فلسطين نعيش فيها على أن نسدد لك كل ديون الدولة العثمانية قال إن فلسطين جاءت بدماء الصحابة ولا أبيعها لكم بالذهب فتآمروا عليه فخلع وجاء المجرم كمال الدين أتاتورك وأصله من يهود الدونما هو الذي باع فلسطين ودمر الخلافة الإسلامية وما زالت تركيا إلى الآن تعاني من إجرام هذا المن إلا أنها بدأت بدأت تحل هذه الأغلال والحمد لله في بروتوكولات حكماء صهيون اشغال المسلمين بالقرى وبالأفلام وبالأغاني هذا من تخطيط يهود الذي قرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون يعرف هذا خطة وضعها اليهود من أكثر من مئة سنة فيها إشغال المسلمين بالقرى إذا الواحد مش لاقي يجيب لأمه طرحة وواقف يرقص في الشارع اشغلوهم بالقرى والأفلام والأغاني والله إنني أتكلم في هذا الموضوع الآن على استحياء ففي الوقت الذي تهراق فيه دماء المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان والحروب النهاردة اللي بدأت تدخل فيها السعودية طرف واليمن والشيعة نضطر نضطر اضطرارا أن نتكلم عن هذه المواضيع منذ منذ كم يومين أم ثلاثة منذ يومين كانت هناك مباراة كما تعرفون بين فريق الجزائر والفريق المصري يترتب على نتيجتها وصول فريق من الفريقين إلى كاس العالم وتم على إثر المباراة أو قبيل المباراة شحن الجماهير شحنا رهيبا في الجزائر وفي مصر حتى كأن الغريب يتصور أن الحرب ستقوم بين مصر والجزائر إن خلاص في بلد من البلدين هتعلن الحرب على البلد الثانية وتناول الإعلام هذه المباراة تناولا منحطا في كلا الطرفين فطار يرسمون اللاعبين المصريين يجعلون النساء الراقصات مشاهير الراقصات في مصر ومشاهير الفنانات المحترمات يلبسوها فانيلات المنتخب ولك هو ده المنتخب في الجزائر ومرة يرسموا مدرب عريس وعروسة المدرب الجزائر هو العريس المدرب عملوا كده يلبسوا له فستان هذا في صحف الجزائر انحطاط وفي الإعلام المصري سب وشتائم و و و حتى أن مغفل كتب إن مصر هي التي حررت الجزائر فهل فكيف ينتصرون علينا ما علاقة هذا بهذا يا مغفل يا مغفل ما هذا سبحان الله العظيم شحن شحن وعندما عندما جاء الفريق الجزائري على ما سمعنا وقرأنا قام بعض الشباب وألقوا الحافلة بالحجارة فجرح ثلاثة لاعبين والبعض قال لك لا ده هم اللي عملوا كده طب يا سيدي وبعدين حشد الناس حشدا إلى استاد القاهرة مئة ألف ويزيد بالداخل وأكثر من 200 ألف بالخارج خارج استاد 300 ألف سبحان الله العظيم والله لو جمعناهم لخطبة جمعة لأشهر عالم في الأرض ما اجتمعوا وبعده وصلت التذاكر في الدرجة الثالثة إلى 150 جنيه بل قال لي بعضهم قبيل المباراة بدقائق اشتراها البعض ب 500 جنيه وهي سعرها أصلا كام 25 أو 15 جنيه إنما الدرجة الأولى والثانية وصلت إلى 1000 1000 جنيه أنا شاهدت بعيني في تقرير إخباري ولد من مصر يقول انا من الساعة 2 بالليل مبيت عند الاستاد واخر يقول انا جئت من المنصورة من اربع ايام وعمال اروح النوادي عشان اشتري تذكرة واشتريتها ولكن قطعوا لي ملابسي شفت انا بعينيا الواد ده مقطعين له الفانيلا كده يعني كان بيجاهد لحد ما جاب التذكرة كان بيزاحم على الحجر الاسود ايه الوكسة للمصريين فيها دي ايه الوكسة للجزائريين فيها دي ايه الوكسة للعرب فيها دي الاقصى اصبح هدمه قاب قوسين او ادنى ولا نجد من ينفعل له عشر انفعاله الكرة هل قرأتم ان في واحد مصري لما مصر جابت الجون الثاني في اخر دقيقة جات له سكتة قلبية ومات من الفرحة حد قرأ الخبر ده طب انا بقول لك الجديد اهو ها تبان اسمه ايه من الفرحة مات يقول لي ربنا ايه ده اللهم ارحمه يا رب اللهم اغفر له يا رب ايه ده وفي مباريات قديمة مات فيها بعض الجماهير ماتوا من الضرب لكن ورابن الجزائر والمغرب برضه مات فيها سبعة ايه ده انا اقتل اخويا المسلم عشان كرة امير ازازة ولا اخبطه بطوبة ولا اضربه بعصاية ودمه ينزل عشان كرة ايه ده ده المسلم حرمته اعظم عند الله من الكعبة ده الكعبة تتهز والمسلم ما يتخربش خربوش ايه اللي حصل لنا حتى كادت كادت بل حصلت فعلا مشكلة على المستوى السياسي وزير الخارجية في الجزائر استدعى السفير المصري في الجزائر واحتج له قالوا ازاي تحدفوا اللعيبه من الحجار يعني ده احنا في احتجاج كده رسمي والمباراة الفاصلة بعد بكرة في السودان السودان اللي امريكا مقطعاها ثلاث حتت جنوب السودان هتبقى دولة والحتة اللي فيها بترول اسمها ايه لعلها خناقة دلوقتي دارفور عايزينها دولة وشمال السودان عايزينه دولة مش دي السودان اللي مش لاقي تاكل زمان كانتش لاقي تاكل واللي متقطعه دلوقتي واللي مش لاقي حد يغيثها المباراة الفاصلة هناك انا قارئ قبل ان انزل ان الجزائر بتقول هتعمل جسر جسر جسر جوي وتنقل عشر تلاف مشجع جزائري جسر يا اخويا افتكرتك عملت جسر جوي تاكل الغلابه في غزه او تعمل طلعة جوية تتهربأ فيها اسرائيل ومصر مش عارف عاملة كام رحلة ببلاش او باسعار محدودة جدا ومفيش تأشيرات قال لك مفيش تأشيرات معفاة يلا وفي وزارات قدمت بقى انا هعمل وزارة فلان خمس رحلات على حسابي وده مش عارف رحلتين وده كذا وده كذا عايزين نقل لنا عشرين الف واحد كمان تحس انها حرب كما حرب نهيكم عن المكافآت التي وعد بها اللاعبون تدري لو فازوا كل لعيب موعود ياخد كام ها ستة مليون ستة مليون من الاتحاد من الجهات الرسمية ومن رجال الأعمال ستة مليون كل واحد طبعا كل واحد فيكم دلوقتي بيقول يا ريتني كنت لعيب كوره انا اللي خيبني وخلاني اتعلم ستة مليون يا حاج الفريق بالاحتياطي بالجهاز الفني للجهاز الطبي باللي باللي باللي باللي قول 30 واحد قول 30 6 في 30 بكام 180 مليون بالله عليك ال 180 مليون دول لو اترموا في حي الأمارية يبقى شكله ايه يبقى مصر الجديد لو اتحطوا في حي المطرية يبقى شكله ايه الزمالك 180 مليون يا راجل ده لحد دلوقتي في في القاهرة في القاهرة ناس بتشرب مية مجاري ايه يا رب الكعبة في الأليوية القاهرة الكبرى لحد النهارده ناس في القاهرة في القاهرة أقول عايشة في عشش صفيح في الدقيقة ما هذا التهريج ما هذا التهريج سبحان الله العظيم والسؤال هل الإسلام ضد الرياضة لا طبعا الإسلام ليس ضد الرياضة عموما وليس ضد رياضة كرة القدم خصوصا الرياضة حلال طبعا ولعب الكرة حلال والإسلام يشجع على الرياضة ولا يحرمها بل يحث عليه الإسلام يا أخواننا دين عظيم وسط ليس فيه لغط ولا شفط ولا غلط راعى جانب الروح وراعى جانب البدن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام لا رهبانية في الإسلام برعاية الجانب الروح ولا الجانب البدن البدن ضمن دين وسط يا اخوانا إن لجسدك عليك حقا النبي أباح لنا أن نروح عن أنفسنا ولو باللعب المباح فقال صلى الله عليه وسلم لحنظلة ولكن ساعة وساعة وكان علي رضي الله عنه يقول روحوا عن القلوب ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت لأن ما حرمش الرياضة بل حث عليه روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل التي ضمرت ولم تضمر كان بيعمل سباق سباق للخيل عشان الخيل اللي السمينة في غير وقت المعارك تبقى خفيفة ونشيطة وجاهزة تبقى ضامرة خفيفة بل قال فيما رواه مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة كل حاجة قوة إيمان ده رقم واحد قوة علم وعمل اثنين قوة بدن اه مطلوب برضه والصحابة كانوا أبطال النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيأمر الصحابة أن يتسابقوا على الخيل والجمال وبس بل أباح لهم الرهان في هذا الباب مع أن الرهان محرم إلا في الموضوع ده روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف سبق عن الرماية وسبق في نصل نصل يعني الرماية وحافر الحافر بتاع ايه الجمل يبقى سباق ايه جمال وعفوا الحافر بتاع الحصان يبقى سباق خيل وبغال وما شابه ذلك والخف يبقى سباق ايه ابل بل النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم كان يشارك في السباق هو نفسه كان بيسابق اولا يستبق مع عائشة لما رجع من غزوة وقال لها قال الجيش تقدموا فتقدموا ثم قالت سابقيني يا عائشة سباق من نفسي بيسابقه قالت فسابقته فسبقته قالت حتى إذا نسيت عند عودتنا من غزوة بعد كم فترة يعني قال فسابقيني قالت فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك صلى الله عليه وسلم كان يشارك في السباق بنفسه والصحابة كانوا أبطال اسمع أخرج مسلم في كتاب الجهاد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سابق رجلا فلما رجعوا من غزوة ذي قرب فسبقه سلمته وكان رضي الله عنه يحمل نفسه على ساقين تسابقان الريح سلمة بن الأكوع ده كان عداء عداء يعني ايه سريع جدا جدا يعني رياضي وسيدنا عمر قال كلمة نسبها البعض إلى النبي كذبا وليست من كلام النبي بل من كلام عمر قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل والثلاثة خد بالك أدوات تعين على الجهاد تعمل راجل حجاج بن يوسف الثقفي جاب واحد يعلم ابنه السباحة والكتابة قال له أبدأ بإيه قال بالسباحة قبل ما تعلمه يقرأ ويكتب علمه يعرف يعوب ازاي قال ولما قال سيجد من يكتب عنه ويقرأ له لكنه لن يجد من يسبح عنه صح لو راكب مركب وغرقت لو وقع في الترعة حد هيعوم له لا لكن لو حد أمي ممكن حد يكتب له حد إيه يقرأ له ده السباحة أهم شفت شفت السباحة أهم هي دي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا علي كان بطل بطل يقول القائل كان إذا قاتل وعلى سيفه قد وإذا قاتل وعرض بسيفه قط فهمت حاجة؟ طب اخد شفطة ينسون وافهمك صلي على المصطفى سيدنا علي لما كان يحارب حد ويعلوه بالسيف يقده تدري ما هو القد الشق الطولي واستبق الباب وايه وقدت ها قميصه من ايه من دبر قدت يعني ايه شقت له القميص ازاي من فوق لتحت كان اذا قاتل وعلى قد ينزل بالسيف على دماغ الكافر يش- يقسمه نصين دراعه عامل ازاي ده قوة ايده ازاي بطل بطل وكان اذا عرض اداله في وسطه كده قط قط يعني ايه قاسمه بالعرض ابطال اقوياء في غزوة خيبر سيدنا علي صاح في اليهود وأمرهم بالاستسلام فلم يستسلموا فاقتحم الحصن فلما اقتحم الحصن سقط, سي- سقط ترسه من يده تدري بأي شيء تترس ها؟ بباب الحصن رفع كده ضلفة من أبواب الحصن بإيديه حديد شوف حصن حصن بابه عامل ازاي في كام كيلو حديد رفعه بإيد واحدة وتطرس بها وقاتل بالأخرى قلت له يمكن كان باب خشب قبل كاش ولا حاجة يا راجل حد يعمل الحصن باب خشب لا حديد كاس حديد خفيف كده طب اسمع بس اسمع بطل من الصحابة هيقول ايه قال ابو رافع وده من ابطال الصحابة ولما انتهت الغزوة حاولت مع ثمانية حاولت انا وثمانية ان نحرك باب الحصن الذي تطرس به علي فما استطعنا تسع رجالة ما يدروش يزحزحوا الباب يبقى سيدنا علي كان عامل ازاي بطل بطل الزبير بن عوام امسك بالسيف وضرب هام مشرك ففلق الخوذة وشق جسد المشرك الى نصفه الواد الكافر راكب الحصان سيدنا الزبير برده راح مديه على دماغه السيف نزل كده قطع لحد وسط الواد يعني شق وقع وشق تاني على الفرس فقال الناس ما أعجب سيفك يا ابن الزبير إيه السيف الجامد ده قال وعجبا لكم فأين الساعد التي تحمل سيف الزبير هو السلاح بيحارب لوحده مهما كان السلاح حديث لن يغني حامله إلا إذا كان صاحب قلب قلب فيه جسارة وشجاعة أدي الصحابة يا سيدي كلهم كانوا أبطال وصدق القائل فيهم ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين وكنا حين يرمينا أناس نؤدبهم أباتا قادرين وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين تفيض قلوبنا بالهدى بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا دول أجدادنا وده حلنا عدد الحصى والرمل في أجدادهم فإذا حسبتهم وجدتهم أصفارا زي الرز العدد في الليمون تجمعهم مباراة وتملأ قلوبهم بالبغض على بعضهم مباراة ولا حول ولا قوة إلا بالله يبقى الإسلام لا يحرم الرياضة ما بيحرمش كرة القدم أبداً لا يحرم الرياضة عموما إلا ما ترتب عليه أذى أو حرمة زي إيه هناك رياضة مؤذية ومضرة دي حرام زي إيه الملاكمة الملاكمة فيها ضرب للوجه أذى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الوجه اوعى تيجي تعاقب ابنك تضربه بالقلم حرام طب هلعب ملاكمة وهلبس قناع واقي والضرب في القناع مش في وشي ولن يؤذيني هذا والله لو بالضوابط دي يبقى حلال واضح اي رياضة مؤذية حرام ليه لان النبي قال لا ضرر ولا ضرر انت بتلعب تلعب تكسر لاخوك فك تخلع له عين ما ينفعش ايه كمان المصارعة المعروفة بمصارعة المحترفين يقعد يقعد الراجل كده قدام قدام التلفزيون مع مراته وواحد طالع بمايوه بشورت وعريان ملط وعمل يضرب في التاني ويقعد الراجل زي المقطف وجنبه مراته ورجاله عريانين ملط الا مما يسر السوء فقط وعمال يتفرج لا جميل قوي المصارعه دي شفت شفت الحركه دي يا سلام شفت الواد النط ده بيعمل يا يا الله العظيم اللي يعمل كده والله ما هو راجل والله ما هو راجل اصلا ده حرام عليك يا رجل تشوفهم كده لان البطن دي عوره عوره حتى امام الرجال ايه اللي احنا فيه ده وبعدين يشيل بقى المصارع الثاني وينكته في الارض وبتاعه المحترفين ده ويجيب كرسي ويضربه بيه ويطلع فوق الحلبة وينط وفي ناس بتموت حرام طبعا أفي ذلك شك ثلاثة لعبة مصارعة الثيران حرام لنا قتل الحيوان بغير ايه وجه حق النبي يقول لنا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ده واحد عايز في الاستاد ومعاه عشرين ألف ومطلع له طور وماسك له ملاية حمراء يعمل له كده والطور يجري كده لحد ما الطور يشيله وينقطه في الأرض في الآخر هو معاه شوية سكاكين وسيوف وحراب كل شوية طعم الطور طعمه يرشق فيه سكينة يرشق فيه خندق يخبطه في سيف لحد ما الطور يموت في طيس الكلام ده يرضى ربنا حرام لك رياضة رياضة بقلة أدب مصارعة افترام هذه حرام مصارعة الديوك ويعمل عليها مراهنات قد حرام انك تهيش حيوان على اخر ويقتل صاحبه وانت تستمتع مش دي اخلاق امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذا الألعاب الذي التي ليس فيها ستر للعورة زي ايه يقول لك دي هتاخد بطولة السباحة على مستوى العالم السباحة العالمية فلانة السباحة العالمية دي واقفة قدام الناس ازاي بقى والكاميرات بتصور والناس بتتفرج عاملة ازاي بالمايو واقفة بالمايو ده حلال يا أمة محمد ده حلال أخي رياضة رياضة تقف عريانة حرام طب أنا بقى السباح العالمي شكلك إيه يا عالمي أنت واقف بالمايو قدام الناس كده ملط حرام ستر العورة واجب الس- اللعب لا يبيح لك الله فيه أن تكشف العورة ما ينفعش إيه كمان آه التنس النسائي التنس عارفين التنس النسائي ملعب كده أغلط شبكة في النص وفي مضربين وكورة واللي بتلعب تنس دي لابسة ازاي لازم تبقى لابسه ازاي جيبه فوق ال- الركبتين بشبر شبرين صح مش بيعملوا كده وشويه توطي تجيب الكوره والناس تشاهدها في حد حلال يقول لي حلال او طب يلا ليه امك ما بتلعبش تنس طب حلال بقى لاعب امك تنس يلا خلي مراتك تلعب تنس خلي بناتك يلعبوا اذا قلت وماله يبقى انت اخلاقك مش اخلاق امه النبي محمد يبقى انت اللي يقول كده يبقى تيش ما بيغش الجمباز ايه الجمباز دي واحده لابسه هدوم كده كانها مش لابسه هدوم رش عارفين الجمباز لابسه حاجات خفيفه خالص ورزقه في لحمها خالص كانها قليله فعلا عماله تتنطط فوق وتتنطط مش عارف ايه بتعمل وتلف وبتاع وفي جمباز جماعي يقعد الواد يشيلها وينقطها في الارض زي بتوع الباليه كده رياضه طالما رياضه ما فيش فيها ستر العوره تبقى حرام ما تعرفش ان احنا عندنا النهارده كره قدم نسائيه حتى النسوان عملوا فريق لكره القدم ويلعبوا بقى كوره ثانيه جنزير رمت الكرة الثانية سوست ايه الخ- إيه الوقت اللي احنا فيها دي من فترة كانوا جايبين خبر في النشرة ان تعادل فريق كرة القدم الممثل لدولة فلسطين مع فريق كرة القدم الممثل للمملكة الأردنية كرة قدم نسائي دي أهل فلسطين انتوا فيها ولا في ايه؟ طالعين مش تلعب كورة ايه اللي احنا فيه ده ثلاثة امتى الرياضة تبقى حرام لو شغلت عن واجب من غير المعقول ان اقعد العب الكورة او اشاهد الكرة واترك الصلاة صح سيب الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تخيل في واحد امور كده ببدله وكرافتة طلع في التلفزيون يقول يجوز للعيب في المباراة المصيرية يفطر لو كان في رمضان يفطر يفطر قال عادي طب لو خارج البلد ومسافر يفطر لرخصة ايه السفر لو شاء قال لك لا حتى في بلده دي ده ده تجديد الخطاب الديني هو ده ال... الدين يسر يا عم ده ماتش اهلي وزمالك والنهائي يلا في رمضان افطار افطار ليه يا كتكوت ما هو ليه كده يا كتكوت قال لك عشان النهارده الكوره ما بقتش لعب ده بقت شغله واصحاب الاعمال الشاقه ينفع يفطروا في رمضان مين قال لك الكلام ده طب ما تقول للناس اللي بينسقوا اعملوا ده بعد المغرب في غير اوقات الصلاة ده كان في جنود مصريين رفضوا يفطروا في حرب العاشر من رمضان وحاربوا وهم صايمين مع انه كان يجوز لهم الفطر شفت الفتاوي ذوات البلاوي اللي احنا بنعاني منها من غير معقول تروح تلعب لي الكورة في الدورة الرمضانية وتسيب صلاة القيام من غير معقول انك تفطر عشان المباراة اخوانا والله العظيم لقد صارت المساجد تتأثر بمباراة كرة قدم عارف لو اللقاء بتاع مصر والجزائر ده جه وقت خطبة الجمعة كنت هتجد المبكيات انا على يقين ان كانت في ناس كتير ستتخلف عن الجمعة تشوف مباراة جايه في وقت العشاء ده المسجد في صف واحد في درس علم مفيش حد جه لا اذا كانت الرياضة هتشغل عن واجب يبقى حرام اربعة الرياضة تبقى حرام لو كان فيها مقامرة يعني يعني تلاقي عيال بتلعب في رمضان دورة رمضانية يقول لك نلم من كل لعيب مثلا 50 جنيه والفريق اللي يكسب ياخد الثلاث 4000 جنيه دول وكاش او نجيب لهم ترنجات والفرقة الثانية اللي خسرت ما تاخدش حاجة ده قمار قمار ليه؟ ما هو ده القمار مخاطرة بالمال يدخل فيها طرف او اكثر فيخرج طرف غانم وتخرج اطراف خاسرة لما لو في طرف ثالث قال لي الفوز انا هديله ما يبقاش قمار واخد بالك انا اقول لولاد خشوا سبق لبعض اللي يكسب هليه 100 جنيه ده مش قمار لما اقول للواد ده معاك فلوس كام يقول لي 50 يقول له هات وانت حط 50 وسابقوا بعض اللي يكسب ياخد 100 يبقى قمار واضح عرفت الفرق صلوا على المصطفى كذلك في العاب فيها تحايا لا يقرها الشرع زي ايه الكاراتيه والكونغ فو ومش عارف ايه قبل ما اللاعب يلعب لازم يحيي التاني يحييه ازاي يركع له مش بيعملوا كده بيركع له لا يجوز نحن لا نركع الا لله عز وجل تعالوا ليه قولوا السلام عليكم ورحمة الله لو كان مسلم مش مسلم قولوا سعيدا كان حنيش خمسة امتى الرياضة تبقى حرام اذا ورثتنا ضغائن وبغضة واحقاد وترتب عليها ايذاء للمسلمين يبقى سحقا وسبا لها من رياضة مش عايزين تلاقي انا في حياتي في حياتي رحت الاستاد مرة واحدة كنت عيل عندي كنت في اولى اعدادي شوف الكلام ده بقاله قد ايه بقى وكان لقاء بين الاهلي والزمالك ولا شفت حاجه كنت جول قلت جول وحد يشوف حاجه وانا خارج لقيت واد بيشجع الزمالك واخد حته علقه ودمه يقول ده بينزل في مناخيره وبقه متخش في ايه ده ماله ده قال ده ده منهم منهم يا عم اسرائيل ولا ايه قلت والله العظيم انا جاي تاني كنت عيل صغير اي عاقل ما ايه اللي ايه البهدله دي لا والموضه النهارده من كام سنه ان الحريم بقى له تاني وتلبسها الترنج وبنطلون ملزق ومحزق وعاملها علم في وشها وماشيه ترقص في الشارع وتقول اوه اوه قله ادب وقله دين ابوها فين دي؟ زوجها فين ما هذه الخلوفة ما هذه الدياسة راح فين دي اللي وديها تتزنق في وسط مئة ألف راجل أنا متعجب اللي يشوف المناظر دي ده احنا مش احنا في فرنسا احنا فين ورقص ودنس للصبح ورجالة وحريم والناس يودى اللي ركنت عربيات عند الاستاد الاستاد الدشداش خرجوا يا رعاك ودغدغوا من كتر الناس وصعود بعض الناس على السيارات والرقص والهلس ده ما يرضيش ربنا بربكم بربكم لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيننا هل كان يرضيه هذا بربكم ايه ده بغضة وفرقة وسب وشتيمة والطرف ده يضرب الطرف ده والطرف ده يضرب الطرف ده وده احنا ساعدناكم في ثورة الجزائر وده احنا ساعدناكم في حرب اكتوبر هي هتقوم حرب بيننا وبينهم ولا ايه؟ ولو وصلوا يا سيدي كاس العالم ما كل الفرق العربية بتطلع من الدور الاول اساها يقمر عيش هم بيتنيلوا يعملوا حاجة ولو خدوا كاس العالم انت يا حزين على عمرك يا انا دفعت تذكره 200 جنيه خدت ايه خدت ايه مشاكلك اتحلت ورتبك زاد الشارع اللي انت فيه نضف عيالك بيتعلموا كويس بيتعالجوا كويس قادر تعيش كويس واحنا كأمة ايه اللي حصل لنا لو خدنا كاس العالم يعني فلسطين حررت البلاد المسلمة المحتلة انزاح عنها الاحتلال ده احنا في اخر الامم ده احنا في دين القائمة انا ما اعرفش احبتي في الله ان الناظر منا على الواقع على واقع الناس مع كرة القدم يرى العجب العجاب لقد ألبس هؤلاء المهازيل اللعب ثياب الجد سموا اللعيبة الأبطال يعني الناس بتلعب وفيهم صالحون أعرف هذا وفيهم مصلون أعرف هذا وفيهم خيرون أعرف هذا لكن أنا أتكلم عن العموم في نادى لا مش بطل ولا حاجة ايه البطولة يعني انه جاب الكرة من هنا ورقص الواد كانوا سبعة واداله كوبري وجاب جول ايه البطولة دي ايه البطولة يعني فسموهم ابطال وسموا المباراة اللقاء الحاسم اللقاء المصيري مصيري شكلك هتحل لو كسبنا حاسم المعركة الفاصلة يسموا كده يسموا المباراة اللي فاتت موقعة استاد القاهرة والله بقى موقعة غزوة معركة كنا حرب وسمى اللي بيهاجم يقول لك يهاج قلب الهجوم قلب الدفاع صنعوا من اللعيبة أبطالا من ورق وتلاقي بعض الطيبين يقول لك الله بيشرفوا البلد يا عم الله انت مش وطني ولا ايه انا وطني اكتر منك ومن ابوك وبحب بلدي وعايز عايز الخير للناس دنيا واخرى ما بحرمش اللاعب بس بقول خليه لاعب خليه في مكانه ما تكبروش مصر تتشرف بأمثال الليث بن سعد إمام الدنيا في زمانه مصري الحافظ ابن حجر مصري الإمام السخاوي مصري زويل انت عارف في كام عالم مصري طفش من مصر أربع تلاف لا لا لا مش 4000 ها 465 ألف أحسنت 465 ألف عالم في الطب في الفيزياء في الكيمياء في الأبحاث النووية في آه الجيولوجيا في آه الأبحاث الفضائية طفش مزول هنا كالصوم أدي مش آه مجدي يعقوب في بتاع القلب فاروق الباز وغيره كتير تبوأوا أعلى الأماكن في أكبر الدول في أمريكا وإنجلترا وفرنسا و و و في أخطر الأماكن طب يا أخويا الملايين دي اصرفها على البحث العلمي رجال الأعمال اللي هيدوا كل لعيب 3 مليون وغير اللي هيدوا له الاتحاد وبتاع يعني كل واحد ياخد 6 مليون احدفوا منها مليون على 100 طالب من النغيل من جامعة الأزهر عشان يبقوا علماء كبار إنما النهارده الواحد في الأوقاف الخطيب بياخد له 120 جنيه 100 300 مش لاقي ياكل بيجي لك هيلبس إيه يجي لك راكب إيه يصرف على حياته وعياله بكام و... فتلاقي معظمهم بيهرب من الخطابة أو يخطب خطبة كده ما فيش ولا لها طعم ولا لون ولا أي حاجة ما عايز الدعوة عايزة نفقة عايز يجيب كتب عايز يتعلم مش لا صلى على المصطفى لقد نجح اليهود أيما نجاح في شغل المسلمين بهيافات الأمور باللعب بالكرة بالأغاني بالأفلام لقد صارت الكرة مع الأسف عند بعض الناس دين دين دين اه والله اولا يتركون الصلاة لأجلها ينادي المنادي الله أكبر مش فاضيين يا رب احنا مع الماتش مع اللقاء المصيري يعني في الاستاد احيانا 100000 احيانا وتيجي مباريات اثناء الصلاة بيصلوا فين دول بيسيبوا الصلاة لقد صارت الكرة عند بعض الناس دين لأجلها يتركون الصلاة بل في معلق شهير زمان كابتن لطيف الله يرحمه آه زمان قال احنا عايزين أثناء المباراة ما نقطعش المباراة ما نقطعش الإرسال والناس كده كتابة حان الآن موعد صلاة كذا ليه يا عم قال عشان الناس ما تتحرمش من متعة المشاهدة ما هو جايز أثناء الأذان يجي جول صارت الكرة عند بعض الناس دين في السعودية أنا سمعت الشيخ عبد الله الرص سمعت له شريط اسمه هادم اللذات لعل بعضكم سمع سمعت الشريط ده من قرابة عشرين سنة قال كانت في مباراة بين فريقين سعوديين وبعدين جه وقت الأذان فالمذيع قال ننقل لكم الأذان من الكعبة انقطع الإرسال فغضب أحد المشاهدين وقال لعنة الله على الأذان وعلى الكعبة الواد محروق دمه صار في القرى عند بعض الناس دين إيه رب الكعبة يعقدون عليها الولاء والبراء فيش بقى كلام النبي أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لا انت جزائري وانا مصري وجاي تشجع وانا بشجع لو شفتك هفرمك ايه ده ايه ده يا مسلمين نعقد الولاء والبراء على الكرة انا اهلاوي وانت زملكاوي ده في واحدة اتطلقت من جوزها واحدة مصرية وجوزها جزائري اتكلموا مع بعض سحلة لما الشرط وطفشت حصل ايه ما هذا الكلام وكم في الكرة الآن مع الأسف مع الأسف من بذاءات وحماقات فمن ضرب بين اللاعبين إلى ضرب الحكم إلى مشاجرات بين الجماهير إلى سب لدين الله من الجماهير إي أيوة ورب الكعبة بيحصل ولا لا بيحصل وينقل والناس تسمعه في التلفزيون واحد من الجماهير زعلان ساب الدين للحج وتسمع ده قال لعيب كوره قلب الدفاع والثاني قلب الهجوم يجي يعدي هينفرد بالجول اكسار يعمل لاخوه عاهه عاهه عشان ما يجيبش جول طب يقول ربنا ايه المغفل ده لما اجي في الاخر الراجل يقول يا رب ده الجدع ده عمل لي عاهه في رجلي خلاص ما بقتش نافع ليه اجيت اخوك كده كان هيجيب جون يا رب يا خفت أذى الحكم مش عايز سجون ممكن يضربوه وده حصل كتير كان عندنا لا ده حكم ده ياما حكام الضرب في مصر لما كبر خد الحكم ينزل لابس دروع وخوذه والجماهير بقى ضرب وشتم وبتاع حتى جماهير البلد الواحده انا بشجع كذا انت بشجع كذا معروف مباراتك فين في بورسعيد حاسب من جماهير المصري هيكسروك وانت لا العب بال- في اسكندريه بتوع الاسكندرانيه هيفشفشوك وانت لما جينا بقى مصر هنضيعهم ايه الكلام ده ما هذه البلطجه وان ظفر اللاعب وسدد هدفا في المر في المرمى يحصل منه العجب العجاب الحمد لله الظاهره دي الحمد لله ما عدناش نشوفها في مصر الحمد لله لكن كانت موجوده اول ما لعيب يجيب جون يعمل ايه يروح على الفانيلا يبقى صدره وبطنه عريان وبعدين يتمرمق في الارض وزمان هجروا يحدفوا نفسهم عليه هجروا يرموا نفسهم عليه ايه ده الحمد لله النهارده بقى يسجدوا سجدة شكر وده شيء كويس طب يا شيخ ينفع يسجدوا سجدة شكر اصل الركبه مكشوفه اصل يا عم سابهم احسن ما يقلعلك الفانيلا هو حلو اسجد يا ابني سجدة شكر واتبسط كده حلو اما الجماهير فصراخ وهتاف ورايات وقبل وآهات لو جه جول كل ياخد اللي جنبه ينزل فيه ورأس راجل كبير كده شعره أشايب أحيانا وقعد يرقص أمة تلهو وشعب يلعبوا إن الأمة الإسلامية تنتظر من أبنائها بخلاف هذا عايزين انفعال لقضايا الأمة ننتظر من شبابنا لسانا ذاكرا داعيا إلى الله عز وجل لا منشغلا ومثرثرا بنتائج المباريات قبل المباراة شهر نتكلم صحافة وقنوات قضائية وبرامج وخلاف بين الناس ونقاش حد في المقاهي والبيوت وأثناء المباراة تنظر إلى المتفرجين تنظر إلى المتفرجين المشاهدين أثناء المباراة كأنهم عكوف في محراب يجلسون على الكراسي كالكراسي حتى أن الواحد منهم يذهل عن المعدة الجائعة جعان هيموت مش دلوقتي يا ابو ابراهيم سخنت العشاء اسكت يا وليه بعد الماتش ولو اتغلب ماليش نفس محصور المثانه هتنفجر شش، مش- مفيش حمامات دلوقتي بعد الماتش عقوق كالاصنام ولا حول ولا قوة إلا بالله لو ابنه كده عدى من قدام التلفزيون يا نهار أبيض يمكن يلطشه قلم أوه! صح لو مراته بتطفي تولع الزرار بتاع اللمبة غلطت وطفت التلفزيون يا نهار أبيض يمكن يضربها صح إيه آه بيقول أنت قاعد في البيوت معانا ما أنا عارف ده كله صلى على مصطفى هو أنا جاي من الهند صلى على مصطفى الأمة تحتاج إلى قلوب مطعمة بالإيمان لا إلى قلوب وعقول تائهة تافهة لا تنشغل إلا بالهزل ولا تنفعل إلا للعب يا أحفاد الصحابة نحن مع الرياضة نحبها ونشجعها لكن الرياضة التي تجمع ولا تفرق التي تؤلف ولا تشتت التي نلهو من خلالها ساعة ولا ننشغل بها في كل ساعة أوروبا اللي اخترعت كرة القدم ما بيعملوش كده تلاقي يتفرجوا اه ويبصوا اه وبعد ما الماتش يخلص بيو خلصت خلاص كل كل واحد الصبح بدري رايح فين شغله كتير من الموظفين أثناء مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر طلعوهم نص يوم ليه؟ مباراة شجع يا جدع مصالح معطلة النهاردة الكورة خلاص أنا حلقتي كان ليا حلقة في التلفزيون في إحدى القنوات لغيت ما هو جاية بعد المباراة ساعة هروح ازاي الطرق كلها مقفولة هتروح ازاي سبحان الله العظيم فيا عباد الله اتقوا الله في انفسكم لا بأس ان تنفعل وتحب الفريق بلدك انه يكسب يا سيدي لا اشكال بس هي مش بهذه الطريقة مش بهذا السفه وبعدين في حاجة محيراني قوي قوي قوي ايه رأيكم في انفلونزا الخنازير هي ما بتروحش الاستاد ولا ايه ولا بتروح للحجاج بس احنا رايحين نحج قال لك لازم تطعم غصب عن ابوك اجبار مسافر طب ورايح السودان يشجع ده يا حاج يعني انت يجي طيارة وطيارات ويبقى اخفض كانه رايح تحية تذكرة بسيطة كام تذكرة 15 دولار يعني كام 100 جنيه يعني 45 جنيه تخيل رايح السودان 45 جنيه ده انت لو رايح لو رايح لحد مثلا دمياط ولا في حاجة كوس مكيف ولا في حاجة تدفع اكتر منهم انت صلى على المصطفى ده انت بتركب الطيارة من من القاهرة انا بركبها من القاهرة اروح احيانا اسوان او الغردقة للدعوة بدفع 600 و700 احيانا السودان 50 جنيه طب هتطعموهم ولا السودان مفيش فيها انفلونزا الخنازير فيها انفلونزا القرى عشان اوريك بس التعنت والاهواء ولا حول ولا قوة إلا بالله إيه يعني فريقين بيلعبوا إيه يعني شوية شباب شوية شباب بيلعبوا ده فاز على أخوه خلاص ألف مبروك يا حبيبي جدع جدع العب حلو وده خسر ولا يهمك يا ابني في ايه انت واخوك بتلعبوا سوا بتلعبوا اصل رايح كاس العالم ما يروح ما تخافش هو يلعب ماتشين وهيتغلب وهيجي لك ما تقلقش زي كل سنة وبعدين مع اخوك سيبه يلعب سيبه يلعب وعادي خالص مش اي حاجة وبيوت تخرب ودماء تنزف بعدين بعض الجزائر راحوا عملوا شغب في فرنسا وراحوا الفرنسيين حبسوا 13 واحد راح تعمل شغب في فرنسا ليه؟ طب هو الفرنسيين مالهم يا خير عالك وبعض المصريين يحدفوا اتوبيس اللاعيبه بتاع الجزائر بالحجاره ليه كده؟ تأذي أخوك ليه ماذا الغباء وقال في الجزائر راحوا بالحج كسروا مكتب مصر للطيران هناك وضربوا بعض المصريين وفي ليبيا ضربوا ومش عارف ايه ده في ايه اسال الله عز وجل ان يهدي امه محمد شعب الجزائر شعب بطل شعب بطل قدم مليون شهيد شعب دين فعلا دين أثناء حلقاتنا في التلفزيون يمكن أكثر ناس تتواصل مع الدعاء المصريين أهل الجزائر شيخ محمد حسان لما راح الجزائر كادوا ان هم يشيلوه بالعربية شيء من آية الأنوف أراهم في الحرم في العمرة والحج يحبوننا جداً ونحن نحبهم فلا تتناقر القلوب يا عباد الله من أجل لعب ضعوا اللعب في مكانه ولا تلبسوه ثياب الجد أسأل الله أن يهدي أمة محمد لما يحبه ويرضاه آمين كان المفروض الموضوع ده أقول امبارح في قناة الرحمة لكن كنت معد كنت اتفقت ان يجيبوا لي تقرير يصوروا في الشارع كده و... ونشوف الناس اللي بتتنطط بيه وعلق على الكلام ده لكن ما حصلش قلت أرجئها لبعد اللقاء الحاسم لبعد المعركة المصيرية لكن إن شاء الله يوم ال- اللقاء الحاسم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى أكون في أفضل البلاد عند الله في مكة المكرمة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وبفضله نكون بنطوف بالكعبة وانتوا تقولوا آه وون إن شاء الله اللهم اكتب لنا في كل عام حج وعمرة يا رب اللهم لا تحرمنا حتى نلقاك من عبادة العمرة والحج في كل عام اللهم اجبر قلب كل محروم يا رب اجمعنا جميعا في بيتك الحرام يا رب اجمعنا جميعا في مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين آمين أنا طالب من خارج القاهرة وأدرس في إحدى جامعات القاهرة وعندما أخذ مصروف من والدي يعني أقتطع منه جزء وأشتري به كتب يعني أنا مش فاهم السؤال كويس فين صاحبه قول ما تتكسفش قول يا حبيبي فين أين صاحبه يا ابني ما تتكسفش قول ما تخافش طيب اللي انا فهمته بي- بيحوش من المصروف شويه بيشتري كتب علم يعني في علوم الشريعه هل هذا حرام؟ لا مش حرام طب بياخد المصروف ويدخرش حاجه لنفسه منه وما يزيدش عليه هل هذا حرام؟ لا مش حرام والله اعلم لعل السؤال من عند النساء عايز كتاب فقه سهل اشتري كتاب صحيح فقه السنه صحيح فقه السنه سهل أو الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي هو كتاب واحد واحد بيصلي الصلوات الخمسة في جماعة بس بيسعى للمنكرات بيسمع أغاني بيعمل كذا وكذا ويقول بيقول له بيقول صلاتي لا تقبل إن ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بقول له واجب على الصلاة اوعى تسيبها إياك تترك الصلاة وجاهد نفسك في ترك المنكرات اتق الله في نفسك والآخرة في ميزان كل عمل صالح هتعمله لك عليه أجر والسيئات تكتب عليك الواحدة بمثلها هناك ميزان في الآخرة فاتق الله في نفسك وأنت لو صلى بقلب حاضر لزجرتك صلاتك عن الحرام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صحيح لمن صلى صلى طب بيصلي ومفيش تع- وواقع في الفحشاء واظب على الصلاة وجاهد نفسك في ترك المنكرات بارك الله فيك في رمضان كنت صائم وصليت الفروض والنوافل وقرأت القرآن وفي آخر اليوم نظرت للملابس فوجدت أني جنب أعمل إيه؟ أما صيامك فصحيح لأنه لا يشترط لا يشترط لصحة الصيام الطهر من الجنابة أما الصلاة فأعد الصلوات من آخر نومة قمت منها لا لأن الثياب فيها شيء من الجنابة ولكن لأن جسدك أجنب فدول مسألتين لو واحد في طهر مش جنب وبعد ما خلص صلاة اكتشف ان جلابيته اللي صلى فيها هي دي اللي الواد ابنه بال عليها هل يعيد الصلاة؟ لا يا باشا ايه الدليل؟ الدليل ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري صلى بالصحابة فخلع نعله في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فسألهم النبي في ذلك بعد الصلاة قال رأيناك خلعت فخلعنا قال أما أنا فقد أخبرني جبريل أن في نعلي آه، قذر أذى نجاسة فخلعته طب النبي لما خلع النعل كان في الصلاة هل هدم الصلاة وبدأ من جديد ولا بنى على ما فات بنى على ما فات يبقى اللي يكتشف ان ثوبه فيه نجاسة بعد الصلاة ما يعيدهاش أثناء الصلاة عرف يتخلص منه دون أن يكشف العورة يتخلص منه يعني إيه يعني أنا اكتشفت إن الطريقة دي كان عليها نجا- نجاسة وأنا بصلح عليها حوالي وأكمل أنا لابس عباية وجلابية النجاسة كانت على عباية في الصلاة لا حو- أكمل في الشراب لا هو أكمل طب في الثوب الثوب هلاعب عريان ما ينفعش واخد بالك اكتشفت بعد الصلاة يبقى لا تعيدها انما التاني جنب ومن شروط صحة الصلاة ها رفع الحدث الاكبر والحدث ايه الاصغر الله اعلم ما حكم الاعتكاف في العشر الاواخر من ذي الحجة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الاولى من ذي الحجة صحيح النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر يعني العشر الأولى من ذي الحجة فصيام وقيام قيام في البيت ما تجمعش الناس على القيام في الجامع لأن ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وقرآن وصلة رحم وعمرة وكل عمل صالح يقربك من الله والأيام دي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان أفضل منها وأفضلها عرفة أعظم يوم في السنة عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة واللي على عرفة من الحجاج لا يصوم أما غيرهم فمن السنة أن يصوم عرفة ومن صام عرفة كفر الله له به ذنوب سنتين ماضية وقابلة ومستقبلة ايه ما حكم حديث اعترافات ابليس للرسول حديث باطل مكذوب هل حب ابن من الابناء اكثر من اخواته فيه شيء والمساواة في كل شيء اخر كالمال والمعاملة لا مفيش حاجة انا عندي خمس عيال بحب واحد منهم شويتين زيادة بس حبي له لا يجعلني اظلم بقية اخوته اجيب الواد ده جلابيه ده جلابيه ده بنطلون ده بنطلون ادي ده 10 جنيه ده 10 جنيه بس الواد ده انا بحبه شويه هل في ذلك شيء لا شيء لان قلبك انت لا تملكه من الذي يملك القلوب الله انت تبقى تتحاسب لو حبك حملك على ظلم الاخرين انا قلت الكلام ده كتير قلت الاعرابي الأعرابي سألوه زمان أحب عيل في عيالك إليك مين قال الك- الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع فأنا أدخل من البيت لا الواد الصغير ابني اللي بيرضع أجري واخده في حضني وأشيله وأحدفه في الهواء وأعمل له جمل ولاعبه وبتاع الكبار ما يقولوش بقى اشمعنى بقى هو ده أقول لهم أنت زي الشحط هشيلك إزاي أنت مش كده اه واحد عيان فيهم في قلبي متشعتف عليه واللي ينط اضربه عيل مسافر منهم تلاقي انت قلبك كده مع- يعني مع اللي مسافر انما التاني قاعد قدامك ارتك احنا طلبة جامعة الازهر شاء الله شاء القدر شاء قدر الله عز وجل وان شاء الله احسن ان نسكن فوق امرأة نصرانية وهي صاحبة السكن فما حكم التعامل معها من حيث الاكل من عندها واستخدام ادواتها ولا يجوز الجلوس في بيتها بدون محرم معها اما اختلاؤكم بها فلا يجوز لا يجوز لك ان تختلي بامرأة مسلمة او غير مسلمة تعش إلا بالمحارم طبعا أو الزوجة لا خلوة لا طيب يعني لو بعتت لها أكل ينفع ناكل منه ينفع طب لو لحمة لو مش لحمة خنزير وذبحتها قالت بسم الله ينفع أما بقية الطعام بخلاف اللحم فيجوز بعت عيش بعت ملح بعت سكر بعت كذا بعت زيت لا مش مشكلة والنبي دعي إلى طعام اليهود وأكل معهم وقد ذبحوا له شاة مش كده وفي القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب ها حل لكم وكان ابن عمر إذا ذبحت الشاة في بيته لا يأكل منها قبل أن يسأل أأهديتم منها لجارنا اليهودي فبينكم وبينها حق الجوار ولها في أعناقكم حق بالقرآن قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب لكن حذار من التبسط في الكلام مع أي جارة مسلمة أو غير مسلمة حذار المعاملة معاكم في إطار خد الإيجار هات وصل الإيجار آه خبطت عليكم شوية ملح يا ابني اتفضلي ده لو كبيرة هتقول لك يا ابني آه محتاجين انتوا شوية لأن النور قطع عندها لمبة طب وصل لنا عشان بنذاكر في الإطار ده وأكيد هي مش عايشة لوحدها فخلي تعاملكم مع الرجالة يا رجال ربنا يرضى عنكم راجل تزوج من ثلاث سنوات ورزق بطفلين وهذه الأيام علم أن ولي المرأة في عقد النكاح يجب أن يكون من العصب وقد كان وليها خالها وذلك بدون إذن جدها أو عمها وكانوا موجودين وموافقين على العقد فما الحل العقد صحيح الله أنا قاعد في الفرح فالراجل المعزون قال ولي وكيل العروسة مين قام خالها قال أنا وانا ابوها قاعد وساكت سكوتي ده ايه رضا قام جه خلال انا وكيل اه موافق موافق فالراجل كتب الكتاب وعلى الجواب خلاص يا ابني في حاجه يجوز الوكاله في هذه الامور انا عندي بقى مال وعندي ابن عنده 33 سنة من الافضل لي فهل الافضل له ان يحج او نزوجه حج يا حج عندي قرشين وقدامي حاجة الاثنين احج ولا اجوز الواد حج الواد هيزعل مني انا عارف حج انت مش واجب عليك تجوز ابنك مش واجب نصيحة حديث عبادة في الهرج كهجرة الميت صحيح ما حكم تقسيم الأضحية على ثلاث أجزاء هذا أمر ليس عليه دليل قاطع اللي قالوا أقسم الأضحية السؤال ده كان جالي امبارح في الحلقة ونسيب أجاوب عليه اللي قال أقسم الأضحية ثلاث أجزاء استشهد بإيه بقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال لك ربنا قسمها على ثلاثة صاحبها يأكل منه ويأكل القانع والمعطر ده كده على كام ثلاثة فتلت وتلت وتلت فنرد عليه نقول طب ما ربنا قال في موضع عن الأضحية برضه وعن الهدم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير هي اتقسمت على كام اثنين البائس الفقير ده وصفين لواحد بس طب والخلاصة ايه الخلاصة كل ما توزع اكتر كل ما ثوابك يبقى ايه اكبر ينفع اوزع الربع واخد الثلاث ارباع ينفع هتباعها اوزع منها 10 كيلو واخد ال 90 كيلو الباقيين ينفع ينفع هتباعها واخلي ليه والعيال 2 كيلو اوزع ال 100 كيلو ينفع ينفع وثوابك اكبر واضح يا اخواني النبي اهدى في الحج كم من الابل 100 جمل ذبح نحرها وقال لي سيدنا علي هات لنا منها ناكل فقطع له فم الاكباد واللحمه وبتاع قدر كده كل منه هو سيدنا علي يعني كام كيلو يعني 5 كيلو 5 10 كيلو وساب اطنان من اللحمه شوف 100 جمل فيهم كام طن فكل ما توزع اكتر يا حاج كل ما ثبت ايه اكبر اي حاجه هتوزعها من الاضحيه لك عليها ثواب ان شاء الله كيلو بس احنا عايزين ايه آه، اكثر واحد طول عمره ما بيصليش وما بيحبش المسلمين ويشتم الله والرسول استغفر الله العظيم. الان هو كبر في السن ومريض جدا هل يجوز خدمته ام لا ادعوه الى الله السائل ده ما اعرفش مين اخدمه وقول له يا حاج انت عملت بلاوي وهتقابل رب كريم ما قالش توب الى الله بقى طب ممكن ربنا يقبل مني يا ابني يقبل قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ها، لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الحق نفسك توب الى الله اغتسل كده وانفق الشهادتين وابتدي صلي واكثر من ذكر الله لعل الله ان يختم لك بالخير كنت أتهجد وأذن الفجر ولم أصلي الوتر متى أصلي الوتر في هذا اليوم يجوز لك أن تصليه في ضحى اليوم الثاني الساعة 10 الصبح مثلا يجوز اللي فاته قيام الليل بتاعه ممكن يقضيه بالنهار ممكن يقضيه بالنهار